واللي زرعت الجميل خلي الجميل على طول اسقيت مية امان تلقى الحنان على طول ومدام ضميرك سليم تبقى في نعيم على طول يلي زرعت الجميل خلي الجميل على طول اسقيه بمية امان تلقى الحنان على طول وندم ضميرك سليم تبقى نعيم على طول محمد امين تحيه للصحبه يلي زرعت الجميل خلي الجميل على طول اهدي مية امان تلقى الحنان على طول مدام ضميرك سليم تبقى بنعيم على طول اسمع هقول لك حكايه ودور هي اسمع هقول لك حكايه ودور هي الاول لكن له زمن وياه هي زي الجناين اللي جاب وردة وهي بين الجديد والقديم شرحي سليم بنظام بين الجديد والقديم شرحي سليم بنظام الفن غالي ومن بالي نشيه بنظام مول على الطير والمعنى كتير بنظام بس اختلاف الكلام والمعنى هي بس اختلاف الكلام والمعنى هي اصل الحكاية انا غاوي حمام زغليل
اتعاوي روح بس روح بس يا حبيبي طالع الطلاق انت اللي تغلول انت اللي تغلول يا باشا يا يا بنتي انت يا بالحاج
اصل الحكاية انا غاوي حمام زغليل عجبني طير حلو نقيته عجبني طير حلو نقيته من الزغليل وعملت احسن بلادي تعجب الزغليل
حيا الطلاق عمي الحاج محمود سالم بناعي انا انا راكب العربيه وجيت على الغنطره بتاع ناعي بيودوها عشان يعملوا غنطره تاني وبعدين انا جيت عند الغنطره ووقفت كان عمي الحاج محمود خليل استنى استنى كانت ايه؟ كانت كده ملوك الشتا يا عم كده ملوك الشتا يا عم
اصل الحكاية انا غاوي حمام زغليل عجبني فرحي ونقيته من الزغليل وعملت احسن بلاد تعجب الزغليل وبنيت غية فوق الغية وانا رايق بليت غير والغير ولا رايق وقلت يبقى وليد ليا ولا رايق حبيت ولما انشغل بيا وانا رايق معلمش ان العتايق يفسدوا التغاليب
عمالين ابو رمانه بيمشي على القعده بتاعتهم
تحية خذولي عقبال ليلته بطل الغزول عقبال عنده بقى التحية وألف سلام من عندي يا رب لأجل النبي يعمل فرح عندي أنا في عقل أصل الحكاية أنا غاوي حمام زغلول يا متعب عجبني دور حلو لقيته من الزغاليل وعملت احسن بلالي تعجب الزغاليل وبنيت غي فوق الغية ولا راي وقلت يبقى ولي ليا وانا راي حبيته لما انشغل بيا وانا رايق ما علمش ان العتايق يفسدوا الزغليل عجبني فرح حلو نقيته جميل بيدي ايه في حنك المويه واكلوني وخاف عليه من الهواء والشمس ما بيه اخاف عليه من الهواء والشمس ما بيه طلعت اشوف البنان لقيت حمامي طار طلعت اشوف البنان لقيت حمامي طار شوف لما ريشه طول ساب البنان وطار قعدت ابكي من الفرقة وعقلي طال قعدت ابكي من الفرقة وعقلي طال والعقل محتار ولكن غصب ما بيه وبقيت على نار بقت في افكار زي النار عالجيزة قعدت في افكار زي النار عالجوزة والفكر خلى صغار السن عالجيزة وقلت يمكن رماه الوعد عن ايده بقيت في افكار زي النار عالجيزة والفكر خلى صغار السن عالجيزة فكري خلي يا عم روق عليا اللي بتتكلم بقيت على نار بقيت في افكار زي النار عزيزة والفكر خلى صغار السن عجيزة وقلت يمكن رماه الوعد عني كان قلبي هواه وبتمناه وهو ساير الا وهاتف شوية يقول وهو ساير طيرك لمحته اذان العصر وهو ساير انا شفته طاير نواحي البحر عالجيزة هل شفته طاير نواحي البحر عالجيزة عالجيزة مشيتك فيها العب
ما بس العب بس بجد انا بايت اهو انا بس الحنان والدلع بتاعت يا عم خد يا باشا من محمود
محمود زكي
واخوه نجاح واخوه نجاح اللي بي تعال تعال حتى الحين حتى الحين يا باشا
خف يا كمان يا كمان خف عن شعبان وبيحيي الفرح كله الاخ بيحيي اخوه واللي هنا جار ومس على صحبته اللي هنا جار ما هو السبع فيه طبع بيحافظ على جاره هو اللي وقت الشدايد هيلاقيه جاره
انا السلام انا بقول لك النهارده ما كنت في كفر السلام وحياة ربنا ما بقى انا سالت ومشيت انا السلام اول ما مشيت وبعد لسه قلت كل اللي مغصوب عليه والديه كان يكفر انا السلام واحد عمال ازاي تجعل خير يا شعبان قلت له خير عليك قال لي رايح فين وانت اللي ما بتتابع الحد يقول كل اللي غصب عليه والدينا بيكسب قلت له اه
علشان كمال علي بيمس على مبروك رفاعي وشعبان وسيد جوهر ومحمود زكي والقعده كلها ابن الأمارة نضيف العرض ويشيل ابن الأمارة نضيف العرض ويشيل الحمل لو كان تقيل حيميل ويشيله وان شاف صاحبه في نار بيخط ان شاف صاحبه في نار بيخط يشيله لان قلبه خلاف الطيبه ما يضر وان قلت له سر كتم السر ويشيله ابن الأخت دايما مفيش يا عيب لو يلبس الثوب حيزينه مفيش يا عيب ويصاحب اللي يكون زيه مفيش يا عيب ما بيفتريش على الضعيف ابدا ولا يوم حاجه ما بيفتريش على الضعيف ابدا ولا يوم ما دام راجل جدع امشي وروح له حافي ما دام راجل جدع امشي وروح له حافي ان دقت عيش وعسل لو حتى كلت وحافي وكل اللي بيخاف على شرفه مفيش يعيب كده برضه عجيزة يا متعب انا اتمشيت بديها ويومها لبيت ولا خليت بيت فيها ومن دمعة الشوق نار الحب بطيها شرق البلد وبحر البلد عجيزة يا ناس انا اتمشيت بس فيها ويومها لفيت ولا خليت بيديها ومن دمعة الشوق نار الحب بطيها نفسي اشوفه في اي نهار ونقبل نفسي اشوفه في اي نهار ونقبل وبدي بالجد ابوس الخد ونجبل الا وهاتف ورايا يقول ونجبل غيرك مجبل راح الوصفة وبات فيها الا وهاتف ورايا يقول ونجبل غيرك مقبل راح الوصفة يا ابني روق يا حبيبي عليا غيرك مقبل راح يوصل وبدي عالوصل مشيت ونظري بالبكا موعود عالوصل مشيت ونظري بالبكا موعود بيني وبين الحبيب بيني وبين الحبيب مشوار صعيد موعود وقلت يا قلبي دايما بالعذاب موعود انا قلت يا قلبي دايما بالعذاب موعود الدنيا دنيا متاعب اصلها غيرة الدنيا دنيا متاعب اصلها غيرة واللي انكتب عن جيل ما يحصلوا ليه انا قلت يا قلبي دايما في العذاب موعود الدنيا دنيا متاعب اصلها غيرة الدنيا دنيا متاعب اصلها غيرة واللي انكتب عن جيل ما يحصلوا ليه لسه ما شفتش حبيب ياخد نصيب غيره انا مشيت وناديت يا فولي عالبنيا انا مشيت عالبنيا انا مشيت وناديت يا فولي تجعل نهاري شبيه الورد يا مشيت وناديت يا فولي اجعل نهاري شبيه الورد يا فولي وبقول ولاد الحمام يا رب يقفولي يا رب يقفولي مدة وكم حين فاتت انتهت وحنين مدة وكم حين فاتت انتهت وحنين البعد كدني وشيبني الفراق وحنين البعد كدني وشيبني الفراق وحنين البعد كدني وشيبني الفراق وحنين وكل ما دايه شوقي اليه وحنين والغلب والبين دم في الطرق والطولي عارف عارف قلبي والبين دم في الطرق وقفولي الخلق بتنام وانا سامع الاذان بدري تعالى الخلق بتنام وانا سامع الاذان بدري اطلب سجلان اطلب سجلان هيديني نص جنيه يعني غدا خد النص وهات النص. لا ده لا لا لا ده ده حبيبة الناس ولا سمع الأذان بدري في بلاد ما كنتش لسه بدري وما أقول يا قلبي كان لسه عليك بدري تحية من عبد النبي الخلق بتنام ولا سمع الأذان مشيت في بلاد ما كنتش لسكت بدري وبقول يا قلبي كان لسه عليك بدري عليك بدري خبرت عن بعدي وانا ياما كتمت السر صبرت عن بعدي وانا ياما كتمت السر رجليا تعبت من اللف الكتير والسيف إلا وهاتف ورايا دلني عالسير وقال لي ده الطير نزل أسيوط من بدري
على ثلاثة بتدفع ده على ثلاثة بتدفع ده انت بتجد نفسك
قال لي الطير نزل أسيوط من بدري انا رحت اسيوط ادور والنظر حجاج وزرت سيدي جمال والقلب نال حجاج لا تصير قابلني ولا انا منتظر حجاج لفت جرجا وصبح القلب كله جراح
على ثلاثة في ايه في بشرات بشرات شجري وشياع قالوا لي يا شعبان تختار ايه وفيهم الماجد انا الخطيوك بالماجد المال انت الماجد يا الحاوة
لفت جرجا وصبح القلب كله جراح من اللي فاتني من اللي فاتني وخلى كل قلبي جراح إلا وهاتف أتاوي العقل والجواح قال لي تركاح على الأقصر أبو الحجاج محمد النور محمود محمد النور وربيع محمود محمد أبو النور و... وربيع محمود وربيع محمود وسيد جنيبر من ثلاثة هنا ومشرفين عشرة بعتين تحية وسلام ومشرفين عشرة والله مجال الحبايب دائما عشرة إلا وهات أتى والعقل وجه وراح قال لي درك راح على الأقصر أبو الحجاج انا رحت الاقصر بلد مينا وبلد سواح انا رحت الاقصر بلد مينا وبلد سواح وانا غريب دار وماشي في البلاد سواح والدمع لازم بيجري على الخدود سواح من كتر ما بي مانيش عارف صباح ولا عصر من كتر ما بي مانيش عارف صباح ولا عصر زادت همومي ولا هدومي تعوز العصر زادت همومي ولا هدومي تعوز العصر إلا وهاتف ورا مني أواني العصر قال لي مثل مصر أنا شفته ما عدش واحد محمد النبي من كتر ما بين الشعار الصباح والعصر زادت همومي ونهكوني في عوز العصر إلا وهاتف من بتاعة العصر قال لي مثل مصر أنا شفتك مع السواق خبطت كفي على كفي وعقلي لف وقلت يا رب جرني من التعب واللف مشيت ورحت الصعيد كله واخر لف ورجعت على مصر والصبر الجميل بيسيب والجو يشفي العلالة والهوى بيسيب وبعد تعبي وتعذيبي ويا ريت بيصيب ارجع اعيد الحكاية والحكاية لك من بعد تعبي وتعذيبي يا ريت بيصيب ارجع اعيد الحكاية والحكاية لك نزلت على مصر اقول يا خلق دلوني والجو كان حر يبقى اصفر دلوني وقلت نظرة يا اهل البيت دلوني نزلت على مصر اقول يا خلق دلوني الجو كان حر لما اصفر دلوني وقلت نظرة يا اهل البيت دلوني شفت القناطر وشفت النيل ومناش ومشيت افتش ما بين الزرع والمناش ما لقيتش غيري نواحي الشط ومناش وسألت اهل المناشي عليه دلوني اهل المناشي قالوا لي قوم على بالها على البحر يمكن يكون الطير عيني بينها اهل المناشي قالوا لي قوم على بالها البحر يمكن يكون الطير عيني بينها ولا قلبي عصير زي الام على ابنها انا قلبي عصير زي الام على بنها ليه العلم يا ترى عن فرقة دليته ولا كنت شجرة عليه مش شرط ضليته ليه العلم يا ترى على الفرقة دلته وانا كنت شجرة عليه مش شرط ضليته الا وهاتف ورايا يقول دليته خيرك رأيته نزل صلصة وفتبلها دوخني منه لله في ركعته يجي الخلق وسجل انا قمت من النوم لما الحلم راعيني كلهم هيقول كلهم هيقول بعد تعيد الحاج محمود ابو كارم و- واشرف كارم واشرف السعد جاب هنا وجه عندنا اشرف يعني اسد اشرف يعني اسد اللغه يعني اسد
قلت له حاجه دي حكيم ابو طول قلت له قلت له كلم العودين قلت له عندك يوسف كتف يوسف كتف الباشا
ابو انا اشرف مروح وابو دلوقتي كارم الحاج محمود شلبي السعد جاب الهنا وجه عندنا اشهر من اجل كارم واخوه ابن الاصول اشهر والاب محمود اصيل يزرع جميل اشرف عقبال ما يعمل فرح كارم واخوه اشرف ما هو الاب ما دام شريف يبقى الولد اشرف ما تقول انا قمت من النوم لما الحلم راعيني وقلت يمكن يكون الهم انا قلت يمكن يكون الهم راعيني وقلت نصر يا ابو فرج راعيني انا قمت من النوم لما الحلم راعيني وقلت يمكن يكون الهم راح عني وقلت لك يا ابو فراج راعيني يا ناس اروح فين ودمعي العين امثالي وملامس الخصم منها الجسم امثالي ولا انا شفت وما شافوا حد امثالي والخير غالي وزيه لم ترى عيني عم لطفي ثلاثة ايه؟
لو قعدت على كمان مبروك وتعبان كمان وعم لطفي برضه لطفي بتاعنا
جاي كل شيء في اوانه حلو كل شيء في اوانه حلو معاكم تاني عمرك كل شيء في اوانه حلو انا معاكم ده هيموتنا عايز
انا قمت من سلطنة الليل وبدور خب الزمنهور ملامة طيور وبدور الفكر مشغول وكان العقل متدور لفيت ومشيت كتير من قبلي وبحيرة البرد والحر دست البر وبحور في البرد والحر دست البر وبحيرة كان بالي مشغول وانا محتار ودي حيرة سبت البحيرة وارتد اليد وبدور سبت البحيرة ورحت بلاد وبدور
انا قلت يا واد بلاش النوم والخضرة على اسكندرية مشيت عالشط والخضرة من عادة الطير يحب المية وال... والخضرة
عايز بصيت علشان سعيد جمال وشعبان ومبروك الهمام اخوات ولطفي اصبح ربيعهم في الغرام اخوات هو اللي قال لي كده احنا سوا اخوات قلوب بتهوى قلوب قلوب بتعشق قلوب تبقى النفوس اخوات بالود مع بعضهم طول عمرهم اخوات عايز البر يحب الميه والخضره ايام بتمر وليالي تفوت ما عداش من اللي جواني وخلاني عليل ما عداش وقلت يا خلق خيري من هنا ما عداش قالوا لي ابدا ما جاش ولا مر من خضره يا رب ايه اللي عمل تايه ولا الدنيا حب المية والخضرة ايام بتمر وليالي تفوت ما عداش من اللي دواني وخلاني عليم ما عداش وقلت يا خلق خيري من هنا ما عداش قالوا لي ابدا ما جاش ولا مر من خضرة يا
يا رب ايه العمل تايه وناري مشيت هتروح الناس هم بتاع السجون ده لحسنتهم من السيف يا رب ايه العمل تايه وانا لي مشيت محتار سؤالي ومش لاقي لنفسي رشيد والعقل تايه من البرج السليم ورشيد فيك مشيتها ولفتها وكنت غريب ومشيت كدرور ما يسكنها طيور وجريد إلا وهاتف ورا مني والي غريب أنا خفت صورك غريب نازل في بحر رشيد انا رحت في رشيد هنا الدنيا ومغيزل شفت المراكب وشبك الصيف ومغيزل ما لقيتش خيري في بحر رشيد ومغيزل مبروك رفاقي والمعلم عوض وابراهيم عبد العليم انا رحت في رشيد لقيت دنيا ومغيزل شفت المراكب وطبق الشيب وشبك الخيل ما لقيتش خيري في بحر رشيد ومريد قلت يا قلبي بزيادة بقى تلقيني مش شللت لما بحري العذاب تلقيني بعد اللي شفته ويكفى من زمان تلقيني رحت بلطيق ورحت بلطيم وشفت البرج ومغيب انا رحت بلطيم وقابلوني كرام البر بلد عظيمة ولكم من واهل البر بس لقيت القمر والبحر ماله بر الجسم موضع وببكي والدموع سلامات جسمي تعبان من كتر العيا سلامات ناوي هاتف مسك ايدي وقال سلامات غيرك في دمياط انا شفت في راسي البر انا رحت دمياط اقول ازرق جئت خلاص لازم معاطي تعب قلبي ودبت خلاص حتى الفلوس انتهت بعد النهارده خلاص وفي عزبة البرج شفت الحلو والمالح ولقيت بحرين ده حالي وده مالح فين اللي كانوا بيوصلوا العيش والمال العقل فارح ومش لاقي لنفسي خلاص قعدت من الفكر لا باكل ولا بشرب لمحت جمل الطيور نغمة البحور وشفت طيري معاهم رافع المشرب قربت مني مشتاق له بقالي زمان قربت مني مشتاق لي بقالي زمان وغلب علي البكا واللي جرالي زمان بقول يا خاين ايه اللي غيبك لزمان سيبني حيران ومن بحر العذاب اشرب انا قلت يا طير قل لي سبني عشان انا قلت يا طير قل لي سبني عشان انا جيت عاتبك واعرف غلطتي عشان ايه ولفتني بالبلاد دي كلها عشان ايه لا ذنب سويت ولا هملت بالفتن كنت في الشهد كنت العهد والفتن بقى لما ريشك طول بتهج يسكت ويلف ودني يوريك العذاب عشاني ما تفتكرش اما جبتك لحم من جريش عرفتك ازاي تطير وبخاف عليك من الريش والقتل والشرب ونظافه وكنت ورد تشوفني تغيب وانا عاملك حبيب وندى واخاف عليك من هوايب التكليم وندى محتار اقول ايه وزيادة كلام وندى رفع الزمن ده كده يشبه يكون الريح قال لي نعم انا خيرك وانت صاحب الخير قال لي نعم انا خيرك وانت صاحب الخير ما انساش فضلك عليا مهما كان الخير انا شفت ريشي طول وسمعت بدي اطير انا برضه حافظ جميلك لما نقضي الغير الحق عند الناس بعيش ورق للغير انا صرت في الجو وتقابل معايا الغير ولا يسكت الطير الا اختلاط الطير مفيش يسكت الطير الا اختلاط الطير وتهت عن الطريق معرفتش اجيلك وغصب عني الفراق كان صعب واجيلك من يوم ما سبتك وقلبي معاك واجيلك انت اللي ياما كتير تعمل بقي معروف فاسم ميت محبة والحلال معروف معلش يا صاحبي قاوي ترع معي معروف انا كنت مكتوب وانا لي عين اجيلك انا قلت في ودك بقى من دول حافظهم انا قلت في ودك بقى من دول حافظهم الكلمتين دول منك ولا حافظهم ليه ما عملتش حساب لياك وحافظهم مشيتني يا مخبلات انا تهت معرف ودست في برور وعدت حور معرف من اللي جرالي بقيت لافكار معرفها من اللي جرالي بقيت لافكار معرفها انام واصحى واعيش العمر حافظ قال لي انا تب وانت تقبل التوبة ربك يسامح وبرضه بيغفر التوبة اصبحت ندمان اصبحت ندمان وبتندم والتوبة قال لي انا تب يا مصعب ربنا يتوب عليك قال لي كان مصعب خطاب ومحمود جابي فترة على الفرح كله قال لي انا تبت وانت تقبل التوبة ربك يسامح وبرضه بيغفر الذنوب اصبحت ندمان وبتندم واقول توبة اللي جرالي مقدر على الجبين مكتوب بزيادة اللي انا شفته كان نصيبي مكتوب هعيش وياك وارضى بكل شيء مكتوب وهنضف التوب من الماضي واقول توب هنضف التوب من الماضي واقول توب وقام بسرعة على ايدي وباس ايدي ودخلنا عشق الهنا تاني وعليته وقال لي معلش دي غلطة وبس ايدي قال لي معلش دي غلطة وبس ايدي وكل عيان شفي من جرح قلبي فتحت باب الهوى ولا عزت اسده فتحت باب الهوى ولا انت بسيدي وقمت المجال وحتى البرج عليك قمت المجال وحتى البرج عليك القلب لما انشرح كل الفرح يلقاه الحظ اهو عدل لو شاف الهنا يلقاه يا بخت انت اللي سامح طيب ويلقاه الحب لله يتم متصل على طول يبقى بالنور زي ما انت عقبال ولادي يبقى القيد والبال عندهم جميل يبقى الحب جميل